يا أهلا بيكم في قعدة سينما وأخيرا بنوصل للمحطة النهائية في سلسلة الحلقات الرمضانية وآخر مسلسل جايين نتكلم عنه هو مسلسل بدون سابق إنذار وأعتقد إن أنا وأمنية متحمسين جدا عشان نبدأ نتكلم عنه متحمسة يا أمنية متحمسة جدا بصراحة بشكل سريع كده ومختصر إيه رأيك في بدون سابق إنذار؟
أه هو ده كان مسلسل بصراحة أنا كنت مستنياه علشان هو للمخرج هاني خليفة وأنا بحب أتابع شغله قوي وما أقدرش إن هو أقول إن هو خايف ظني بالعكس هو كان يعني على مستوى التوقعات وإن كان عارف فيه شوية تفاصيل كده صغيرة قوي اللي هي وقعت بس بشكل عام لو اتكلمنا عن الدراما واتكلمنا عن العمل كله هنقول إن هو واحد من أهم الأعمال اللي كانت موجودة في 24 في رمضان 24 وغير كده كمان هو في حالة إنسانية و... تحس ان هو بعد كده مختلف نظره مش مرهونه بشكل اخلاقي او قيمي او او يعني ممكن فاهم احكام لا هو في فعلا حاله دراميه معموله حلوه قوي شخصيات كمان ملفته جدا بنتعامل مع دراما بتتحقق في كل حلقه فبصراحه كان لطيف قوي انا متفق جدا معاكي وعجبني ان هو فعلا ما حطيناش في حته الاحكام يعني حسيت ان انا متعاطف مع كذا حد و وداخل معاهم في المشكله ومش عارف احكم بالظبط ايه الصح يتعمل واللي عجبني في المسلسل ان انا حسيت ان هو في بصمه هاني خليفه قوي هاني خليفه اعتقد ان هو مميز جدا في حكايه العلاقات بين اي حد دايما لو شفنا مسلسلاته او افلامه هنلاقيه ان هو بيستعرض العلاقه وبيستعرض وجهات النظر بتاعه الاطراف اللي فيها فتبقى عارف المشكله بشكل كويس جدا ولو الموضوع ما فيهوش حاجه يعني غلط صريح انت بتبقى دايما رايك متارجح بين الطرفين مش عارف انت حسيتي كده ولا لا في المسلسل هقول لك هو بالنسبه لي شطاره هاني خليفه ان هو زي ما انت قلت كده بيعرف يعني ي... يشتبك مع المشاكل الحقيقيه او كمان الازمات والانفعالات الانسانيه بشكل غير زاعي يعني فهمني هو بشكل انساني قوي هو حاجه شبه الحياه اللي احنا عايشينها فبيعرف ازاي انت بيعيشك جوه الحكايه انت في حدث ممكن يكون صعب ممكن يكون بالنسبه لك انت صعب بالنسبه لحد تاني لا التباين دوت في اصلا العلاقات الانسانيه ونظره الناس ليها لبعضها هو بيعرف يعمله بشكل ذكي جدا من خلال الصوره ودي حاجه بتبقى مش بنلاقيها كتير اصلا عند مخرجين كتير عندنا طيب خلينا نعمل حاجة غريبة شوية وممكن نقول إن الكلام ده ممكن يتطبق بشكل أكبر على خط فرعي مش الخط الرئيسي اللي إحنا كان العادي نبدأ بيه وهيكون هو الخط بتاع حسن واللي هو بيلعبه احمد خالد صالح ونهى مراته اللي لعبت دورها جهاد حسام انا صحيح. حسيت ان احنا عارفين كل طرف بيفكر ازاي والاحساس دايما بيكون متارجح جدا يعني انت ممكن تشوف تحس ان نهى غلسه شويه وفي لحظات كده بتنشف دماغها وفي وقت تحس ان حسن ده متهور وعقله مش معاه في بعض اللحظات وفي نفس الوقت بتلاقي ان عندها منطق وان هي متمسكه باهلها ومتمسكه باولادها وفي نفس الوقت بتلاقيه ان هو برضه قلقان على اولاده وعايز يبقى اب كويس فانا حاسس ان الامور دايما بتفضل كده رايحه جايه وانت مش عارف تاخد قرار صح معاهم هو معاك جدا اولا هو زي ما بقول لك هما الخط ده اصلا بصراحه يعني لو هنتكلم كمشاهده بقى انا اول ما اتفرجت على المسلسل آه يعني انا كنت بتفرج زي ما بقول لك عشان هاني خليفه بس بعد كده لقيت نفسي بعد اول حلقتين بسال نفسي هو انا بتفرج ليه وبعد كده حصل الكلاش او ظهر عندي البيك بتاع الشخصيتين بتاعه حسن ونهى بصراحه انا فعلا كملت المسلسل ده كان واحد من الدوافع المهمه قوي ليا ان انا اكمل مسلسل العلاقه دي اصلا الخط ده رغم ان هو مش الخط الرئيسي بس لانه انا حسيت ان هو متوفر فيه جدا حاله الغنى اللي بتلاقيها في الخطوط عند هاني خليفه اللي هي انت حاسس فعلا ان في اختلافات كتير وما تقدرش تحكم على حد وانت عايز تشوف كل شخصيه ايه منطقها هو ميزه كمان المسلسل وده اللي بعد كده بنلاقيه حتى في الشخصيات اللي هي مثلا الرئيسيه كان مثلا مروان ولا ليلى اللي هو اسر ياسين وعائشه بن احمد انه انت بتبتدي تغرق شويه في انه كل منطق كل شخصيه بتتكلم ازاي وكل شخصيه رغم ان هي ممكن تكون مختلفه عن الثانيه ومنطقها مختلف بس برضو انت في نفس الوقت كانك بتبني كده حاله من حالات التفكير انت بتفكر هو اصلا كل شخصيه ليه بتفكر بالطريقه دي وتاثير التفكير دوت والطريقه دي على حياتهم يعني حياه مثلا نهى وحسن هي تقريبا شبه وصلت لنقطه لا عوده لانه في تصرف ما حصل واختلاف في وجهات النظر وكمان طرق التفكير وصلتهم النقطه دي في حين مثلا خط مروان وليلى اللي هو كان بادئ في الاول ان هو بيتعرض لازمه هو كانه كان لابد ان هو يمر بازمه حقيقيه علشان يقدروا يوصلوا للحظه تماسك فاهم انا قصدي ايه فاهم جدا في اختبارات طول الوقت للعلاقات ما بين الشخصيات وبعضها وده حتى بيبقى على مستوى كمان الشخصيات اللي هي ممكن تحس ان هي اللي ظهرت في الاخر يعني مثلا ال- العيله اللي لعبتها آه، آه، آه، مريم الخشت اللي هي كانت شخصيه مها وحنان يوسف اللي هي سحر اللي هي الممرضه مامتها الخط ده رغم ان هو جه في النهايه تقريبا في اخر حلقتين بس وكأن حقيقي هو اعاد احياء المسلسل شويه بمعنى ايه انه انا حسيت شويه بعد استمرار ال 15 حلقه احنا وصلنا مثلا تقريبا حلقه مثلا 12 وكنت حس ان انت بتدور هو صحيح في حدث بتحصل بس انت كانك بتدور في فلك نفس ال- الحكايه قبل ما ندخل في الخط ده لان الخط ده هندخله في الشخصيات اعتقد متلغم جدا اه لان انا الحاجه اللي لفتت نظري ومن الخط ده ومن كلامنا في الاول برضو عن حسن ونهى ان اول اربع او خمس حلقات يمكن اربع حلقات خلينا مم.
نكون دقيقين شويه كنت حاسس ان المسلسل انا فعلا مشدود له بسبب حسن ونهى وبسبب البحث اللي بيحصل او القفلات بتاعه الحلقات خلينا اكون دقيق واداء اسر ياسين ولكن رحله البحث نفسها كانت مش شداني 100% ودي كانت حاجه غريبه شويه يمكن ابتداء من الحلقه الخامسه بدات احس ان الامور افضل شويه كنت حاسس ان هو يعني ولدين اتبدلوا في الحضانه واحنا داخلين قصه بوليسيه ممكن تكون يعني كليشيه فكنت حاسس ان فعلا في ازمه في بدايه المسلسل مش عارف انت رايك كده ولا لا هقول لك على حاجه انا بصراحه كنت حاسس ده جدا وبرجع ده شويه كمان لطريقه او منهجيه الكتابه اللي اعتمدها المسلسل يعني احنا قدام مسلسل تقريبا بيكتبه هو متقسم كتابته على اكتر من كاتب هي الكتابة أصلا القصة نفسها أصلا المعالجة لألما كفرنا اللي هي أخت آه، آه، ريهام كفرنا اللي كانت في مسلسل سيرة رحم آه، بس هنا احنا المسلسل نفسه متقسم في كتابته على أكتر من مؤلف لكل حلقة يعني هو بياخد الحلقة كده من بابها بيكتبها وده شويه حسسني انه في مشكله اصلا آه، في ال- سواء كان في الحوار او اصلا في صياغه الحلقات فاهمني وفي صياغه المسلسل انه كل حد حابب ان هو يضيف حاجه هو عايز يقولها في الخط ده او في ال- الفكره دي فبنلاقي انه كاننا بنكرر بعض الحاجات دي نقطه النقطه الثانيه احنا كاننا بنمهد كتير قوي يعني احنا زي ما انت قلت مثلا اول اربع حلقات احنا كاننا بنمهد ورحله البحث فعلا بالنسبه لي ما كانتش هي ال ال الحاجة الجاذبة بقد ما كان الشخصيات دي هتتصرف أصلا إزاي في الحياة هتتصرف إزاي مع المواقف اللي هي بتتعرض لها فأنا برجع ده في الأول للاختلافات اللي كانت موجودة في آه، عملية الكتابة نفسها بالظبط ويمكن كان في لحظات كنت حاسس ان المسلسل ممكن يستغلها بشكل افضل في البدايات اعتقد لما بدا يسافر اسماعيليه عجبني قوي فكره ان احنا بنخرج آه.
برضو من location القاهره احنا كنا يمكن اشدنا بالحكايه دي في حلقه وش وظهر لما راحوا طنطا ال locations اللي بتبقى بره القاهره فعلا بتخلي الامور كده fresh شويه وبتدي شكل مختلف وكان في تناغم كمان بين شخصيه عماد اللي لعبها اسلام حافظ واسر ياسين كنت حاسس ان احنا الخط ده كان ممكن يبقى مستغل بشكل افضل من كده شويه مش عارف تتفقي معايا ولا لأ.
آه، أنا أساسا شايفة إن اللوكيشن نفسه لما ابتدى إن هو يخرج بره إطار القاهرة ده إدى فعلا حيوية كبيرة خاصة إن إحنا فتح لنا خط تاني اللي هو بتاع عماد اللي هو ابن عمه وعمه اللي هو فتوح احمد واسلام حافظ اللي هو عامل دور عماد الخط ده اصلا كان حاسه ان فيه غنى يعني احنا ابتدينا نتنقل لعالم تاني آه، محيط مختلف خالص آه، بيئه شويه مختلفه حتى عنا عنا كمشاهدين ال locations كانت مختلفه وده كان حلو قوي واظن اساسا الاسماعيليه اساسا مش كبيره فالناس ال- المفروض اللي هناك فهم عارفين قوي ان اه الاماكن دي معروفه وابتدوا ان هم فاهم يشتبكوا معاها كده فانا حاسه ان ده برضو ادى حيويه لطيفه وخلى المسلسل شويه يبقى fresh زي ما انت بتقول حقيقي طيب خلينا بقى ندخل على الشخصيات ونتكلم كده عن ممكن نبدأ بالحاجة اللي ناس كتير اتكلمت عنها هو النقد اللي بيتم توجيهه لعائشة بن أحمد إن هي ممثلة سيئة وإن ده كان أسوأ أداء شافوه من أوحش الحاجات اللي شافوها في رمضان وبيقارنوا شخصيتها بمريم الخشت وإن كنت أنا شايف إن ده يعني يعتبر شيء مش منصف لأن المقارنة مش في محلها قوي مش عشان حد أحسن أو أوحش ولكن الشخصيتين ليهم وضع مختلف دراميا انا كنت حاسس ان عائشه يمكن ادائها باهت خاصه وسط الرباعي اللي اتكلمنا عنه اسر جهاد حسام احمد خالد صالح وهو اللي كان اخد ال- ال focus في اول القصه بس هو اداء باهت مش رديء للدرجه اللي الناس منزعجه منها مش عارف انت حاسه بكده ولا لا بص هقول لك هو انا بصراحه عندي ملاحظه اصلا على اداء عائشه بن احمد انا بشوف انها ممثله شاطره جدا بناء على ايه بقى شاطره جدا يعني أم، انا كنت شفت لها أه، أه، حاجات من كتير كان فيلم سمير سيف كان عن قديس اسمه اوجستين على ما اتذكر اه ده كان حوالي 2016 وشفت لها مسلسل في 2021 كان اسمه حرقه ده كان تونسي وقدمت فيه واحد من افضل الاداءات بجد الممكنه بجد يعني حقيقي انا يعني انا بالنسبه لي هي ممثله قويه انطلاقا من المسلسل ده من الاداء في المسلسل ده بس بحس ان هي لما بتيجي مصر بيحصل شيء كده وكاننا شويه ممكن نكون بنركز على تفاصيل تانية وان كان ادائها هنا هو زي ما انت قلت بالظبط باهت او او ماشي شويه مع حاله التخبط اللي ممكن تكون الشخصيه عايشه فيها بس الاداء بتاعها ما ادانيش كم التخبط اللي هي فيه يعني مثلا ان كان مثلا جهات جهات حسام او احمد خالد صالح او حتى ياسر ياسين ال- التباينات اللي بتمر بيها كل شخصيه مع كل حلقه احنا قادرين نلمسها فعلا من خلال الاداء التمثيلي بس عائشه بن احمد انا رغم ان كان في لحظات كتير جدا قويه وتقريبا في كل حلقه كان ليها لحظه قويه مع ابوها مثلا مع والدتها مع مروان اللي هو اسر ياسين مع عمر اللي هو آه، عمر الشناوي اللي كان طالع آه، آه، باسم المفروض ان قصدك هو باسم اللي هو بيحبها وكده والكلام ده كله وحتى مثلا مع صديقتها بس مع كده انا كل مره ما ك- كنت بحس ان ال- ال- اللحظه بتمر مرور الكرام بدون ما بنقف عندها بشكل بشكل فيه في تخصيص يعني فيها ان انت تحس ان فعلا في خصوصيه للحظه وده انا شايفه من وجهه نظري ليه عاملين اول حاجه آه، آه، توجيه المخرج وتاني ح- حاجه اداء الممثل عايز برضو اقول حاجة ان برضو في حاجة في الكتابة انا كنت حاسس ان انا محتاج اعرف عن لخبطتها اكتر كنت حاسس ان انا عارف قوي شخصية آه، آسر ياسين اكتر منها يمكن من آه، كلامه من آه، كلامه مع حسن كلامه مع امه اللي لعبتها نهال عنبر يعني حتى كل حاجة انت بتقدري مدينها تعرفيها مساحه مم.
اه مع ان ممكن ما تكونش التفاصيل كتيره ولا يمكن مم.
انت برضه هو ابوه مات مش عارف من امتى هو بيقول له احنا ما تربيناش كده في حاجات انت بتقدري تعرفيها مم.
ولكن انا كنت حاسس ان هي شخصيه متلخبطه وفي مشاكل واه احنا عرفناها بس مش عارف ليه انا كنت برضه حاسس ان انا مش عارفها زي شخصيه مروان يمكن هي شخصيتها اعقد مثلا واحنا ما فهمناش مثلا وكانت مروان كان اسهل في فهمه ومش عارف انا انا في وجهة نظري يعني مش بشوف ان من من الض- من الضروره من الضروره انه يتم ذكر كل تفاصيل الشخصيات بس اكيد يعني الضروره احنا لو قلنا كده هنبقى اه داخلين في سكه مسلسلات تانية اللي بالظبط هو بيبقى فيها ايوه مونولوجات طويله بس انا مش ده اللي انا قصدي فيه بس كان في ممكن يبقى عكس بالاداء بالصوره ده اللي انا أمم، شايفه الض- اه الضروره انه كان يبقى في استغلال يعني مثلا في في انا اتصور إن ليها ثلاث مشاهد مهمه قوي واحد مع مروان ووائل ساعه لما كان المواجهه بعد الرسائل وواحد مع الام اللي هي كانت حنان سليمان وواحد مع ياسر علي ماهر اللي هو كان والدها الثلاث مشاهد دي فعلا انت يعني كان من الممكن جدا نفهم من خلالهم شخصية ليلى بطريقة آه، فيها ذكاء أكتر من كده آه، إن إن آه، الحوار كمان يساعدنا شوية إن إحنا نفهم إنه في بالظبط ده هو اللي انا هو عايز أوكي اقوله هو يعني احنا عرفنا المشاكل مم.
والهيكل الرئيسي بتاعها بس أنت ولكن إيه انا حاسس مشكلتك بالظبط بالظبط هو ده اللي أه احنا كنا محتاجين نعرفه احنا احنا فاهمين المشكله بشكل عام بس انا برضو مش كل وقت ببقى فاهم ليلى حاسه بايه لعلم مم، بالشيء بالظبط ده يعني صحيح انا بالذات بيبان لي ده كمان جدا في المشاهد اللي عمر الشناوي بيكلمها فيها وبالذات في مم.
النص الاول من المسلسل هل هي معجبه بيه ومش بتحب مروان مم.
هل بيبقى عندي كذا هل مش متجاوبين بس ده انا صحيح فاهم ان في حد بيحاول كده يدخل حياتها وهي بتحاول تصده بشكل او باخر ومش عايزه تخون مروان بس في نفس الوقت انا مش عارف انت حاسه بايه مش عارف انت عايزه ايه بالظبط بالظبط ما- يعني انا انا فعلا دي كانت مشكلتي مع الشخصيه انت مش عارف دوافعها لدرجه ان انا في لحظه ما في الاول شويه افتكرت ان هي اصلا عامله كل الحكايه بتاعت آه، آه، ال- ال- الولد وان هو الولد فعلا ابنها يعني انا دخلت كمان في تساؤلات يعني انه ممكن يكون اصلا كل الموضوع دوت هي هي لعبه هي عاملاها والولد ده اصلا ابنها بس مش ابن ويمكن مروان احنا بس لو قارنا ان ده ممكن يحصل ولا لا ككتابه اعتقد ان شخصيه مروان لما تعرض لنفس الاختبار وظهرت في حياته فريده اللي لعبت دورها بسمه عرفنا الموضوع اوله واخره فين معرفش انت حاسه بكده ولا لا بس عايزه اقولك على حاجه كمان هو في شيء من في شيء اظن ان احنا لازم نشكره في النقطه ديت وهي انه كان بقى قبل كل حلقه في افان تتر كده كان بيبقى موجود وده كان وكان كويس جدا عاده آه، ده كان من اكتر الحاجات الحلوه انا بحب اسال افان تتر بصراحه في قبل ال- قبل الحلقات بس غير كده كمان هو كان لو تلاحظ ان هو كان تركيزه الاكبر بيبقى على مروان او على حاجه ليها علاقه بمروان بشكل عام آه، يمكن ده ساعدنا شويه نفهمه اكتر ما بقول لك احنا عارفين مروان اكتر بكل تاكيد بالظبط اه انما يمكن كنا محتاجين شويه كمان سلاسه اكتر ويمكن مع الوقت لما عرفت مروان حسيت ان انا عندي جزء من التعاطف بدا يبقى تجاه ليلى يتكون مش مم.
عشان حاجه لان هو مروان انا حاسس ان هو راجل كويس مش عايز يخونها تمام وكل بس هو طريقه تعبيره عن الامور وتعامله مع بعض الحاجات تحس ان هي مفتقره للذكاء شويه آه، بصراحه يعني هقولك على حاجه شويه يمكن علشان ما كانش فيه توضيح من شخصيه ليلى هي ايه مشاكلها انا كنت حاسه انه بتساءل طول الوقت انت ايه مشكلتك يعني فاهمه انا قصدي إيه؟ يعني اوكي هو ممكن يكون في عنده مشاكل مروان بس انا برضو طول الوقت مش فاهمه انت ايه مشكلتك ما بالظبط في حاجه تايهه دايما مننا احنا مش عارفين نحط ايدنا عليها بالظبط يعني هو ممكن يكون مش احسن تصرف في العالم وده كان وضحوه في اول مشهد في اول حلقه ساعه لما كانوا قاعدين على ال therapist اللي هي اللي بالظبط.
كانوا بيتكلموا معاها بس في نفس الوقت برضو يعني مش قادره احط ايدي هي فين الازمه بس على كل الاحوال آه، كان دوت كان سبب ان احنا نروح في في حاجه تانية خالص بقى اللي هي ازمه ال- الولد ودي على فكره حاجه بالنسبه لي في الكتابه ذكيه قوي انه هما في الاول خدونا في جزئيه انه في مشكله زوجيه بس المشكله دي بقى فيها شيء من التعقيد اكبر بكتير ان ان انتوا حتى ممكن بالنسبه لكم اساس البيت ممكن يتهد اصلا مفيش مشكله بس هو بقى في شيء اعقد من ان البيت هو ممكن يكونش في بيت اصلا فاهم انا قصدي ايه المشكله من ازمه الولد مع علاقتهم اصلا مع الولد نفسها واكتشافهم كمان ل- لطفل تاني وعلاقتهم بقى اللي ابتدت حتى مع نفسهم تختلف وتتكون وتتشكل آه، ده كان صراحه في شيء من الذكاء برضو من من من بدايه من الفكره نفسها متفق جدا الحاجة التانية بقى في القصة اللي عجبتني بصراحة بما ان احنا في الخط ده هو اداء اسر ياسين اداء اسر ياسين كان كويس جدا جدا انا بحب تمثيل اسر عامة ولكن هنا انا كنت شايف اداؤه طول الوقت يمكن ممتاز ولحظات بيقترب من الاستثنائية تقريبا مفيش كلوز اب قلش فيه كل مم.
اللحظات كويس جدا يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن اخدها على الاداء هو مشهد انا كنت منتظر فيه اداء افضل والاداء بتاعه ما كانش وحش هو الغريبة انه كان اداء متفاوت مشهد المواجهه مع ليلى لما اكتشف آه، موضوع باسم في موبايلها فحسيت مم.
الاداء كان فيه تفاوت مش عارف انت رايك ايه في الاداء وحسيتي برضو بالتفاوت ده في المشهد ولا لا هو بالنسبة للأداء التمثيلية بداية هو آسر ياسين فعلا كان من أكتر الأداءات كويسة وإن كان ده بدأ مع بعد الحلقة تقريبا التانية يعني كنت حاسة الأمور بدا يتحط عادية في قوي اختبارات في أول اه بالظبط في أول الحلقات كنت حاسة الأمور عادية جدا بس كان أداؤه فعلا مميز جدا خاصة مع اللحظات اللي هي اللي عارف فيها فيها صعوبة درامية في اختبارات فعلا زي ما أنت بتقول آه، معاك في المشهد بتاع ال- المواجهة ده اه وبالنسبه لي بصراحه حابه اتكلم على احمد خالد صالح وجهاد حسام من اكتر الاداءات المميزه في المسلسل بجد حقيقي جهاد ممتازه احنا يمكن اتكلمنا عنها في مسار اجباري بشكل عابر لان دورها كان اصغر اكيد بس يعني لا هنا هنا فعلا الدور مؤثر جدا جدا لا هنا وبالنسبة دور لي وهنا الدور واضح انت بتشوفي الممثله بتتعرض لكل الاختبارات واضح وهي كمان قادره تفهم كل التغيرات والانفعالات بتاعت الشخصيه وبتعبر عنها بالاداء مش بس بالحوار وده شيء في حد ذاته بصراحه بالنسبه لي ملفت قوي وعجبني جدا الرسم بتاع الشكل الخارجي للشخصيه وتفاعلها هي معاه انت تشوفي صحيح.
طريقتها ومشيتها و- أدائها.
وهي شا- وهي شايله مم.
شنطتها وكده تحس ان هي فعلا لابسه الشخصيه 100% ده صحيح واحمد خالد صالح كان برضو بالنسبه لي وضح جدا جدا حاله ال... عارف اللي هو التخبط اللي ممكن يكون شخص عايش فيها طول الوقت بجد من اكتر الاداءات الحلوه كمان في المسلسل واسلام حافظ اللي هو كان عامل دور عماد اللي هو ابن عمهم ده كان بجد كويس جدا جدا كان حلو قوي انا يمكن بشوف احمد خالد صالح بالمناسبه برضو من الممثلين الكويسين جدا وانا عارف ان في ناس بينتقدوه كتير ويمكن احنا برضو اشدنا بيه في اكتر من ده صحيح.
مره في ال- كال- الحاجات اللي اتكلمنا عنه فيها يمكن انا فاكر في الصندوق اتكلمنا ان هو فعلا كان عامل مم.
دور كويس جدا بس انا بشوف ان هو ممثل كويس بس في انتقادات دايما بتوجه ليه يعني بحس انها مم.
حاده زياده عن اللزوم مش عارف شايفه كده ولا لا أم، يعني او في ممكن أحياناً مقارنه هي وجهات ظالمه مع نظر.
خالد صالح ما أنا وهو كنت بس هو لسه هقول نوعيه كده.
ممثل مختلف هو آه.
أو انا بشوف ان هو في شبه شكلي شويه بحكم ان هو ابوه بس مم.
هو مش طبيعه الممثل بتاعت خالد صالح خالد صالح هايل يعني راجل عظيم جدا طبعا يعني انا بحبه استثنائي.
جدا اكيد بصراحه بس هو طريقته مختلفه في التمثيل آه، مش عارف انت شايفه صحيح.
كده ولا لا هو هو انا معاك شويه آه، خالد صالح شويه منتمي كمان الخلفيه المسرحيه اللي عنده آه، واضحه شويه في الكاركتر اللي هو بيقدمه بشكل عام آه، و- وبالنسبه لي بصراحه اسامه خالد صالح من الناس الاستثنائيه كاداء تمثيلي بجد احمد خالد صالح هو عنده اداء الخاص زي ما انت بتقول هو ممكن يكون في تقارب في الشكل نظرا للقرابه بس هو بيقدر ي... ي... يعني انا بصراحه عن نفسي ما براجعش هو مين اللي بيمثل وانا بتفرج عليه فاهم انا قصدي ايه يعني انا انا بشوف الشخصيه وده شيء في حد ذاته انا بشوف ان هو موهبه كبيره جدا انه مش اي حد في ناس وانت بتتفرج عليهم تحس ان هو ده الممثل طول الوقت انا بتفرج على الممثل انما احمد خالد صالح انت بتتماهى فعلا بتنسى الممثل وهو بيديك احساس ان هو الشخصيه الفلانيه فده في حد ذاته انا بشوف ان دوت شيء جيد جدا وانا بشوف ان هي مقارنه زي ما قلت مش منطقيه لان هو مم.
حتى الادوار اللي اتشهر بيها خالد صالح كان اكبر سنا خالد صالح احنا ما شفناهوش في الفئه العمريه اللي بيلعبها احمد خالد صالح وما شفناهوش في ادوار مشابهه قوي يعني ادوارهم مختلفه فدايما بحس ان المقارنه مش في محلها خالص مم. صحيح انا كان في خط بقى عايزين ننتقل ليه احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده الخط بتاع مريم الخشت وحنان يوسف حنان يوسف كانت جامده جدا ادائها كان عظيم انا يمكن اتكلمت عنها في حلقه سفاح الجيزه بشوف ان حنان مم.
يوسف من الممثلات اللي بتعرف تتصرف واحنا كنا اتكلمنا مم.
برضو عنها في فوي فوي هي بتعرف تتصرف بتحس ان هي م- يعني خلاص بتفهم الدنيا ماشيه ازاي وبتتصرف انا بيعجبني ادائها جدا وحسيت ان هي اقرب شخصيه في الشخصيات اللي اتكلمنا عنها في رمضان لشخصيه اياد نصار الشخص اللي قرر يقف قدام القدر والناس ويغير مجرى الامور فورط الكل معاه وغرقهم ده صحيح يعني اصلا زي ما بقولك انا كان عندي شويه قلق من ان المسلسل هيقفل ازاي واحساس كده شويه اللي هو امم طيب يلا نبص بقى ايه اللي هيحصل اول ما ظهر الخط بتاع سحر ومها اللي هي حنان يوسف ومريم الخشت انا حسيت بانبهار بصراحه بجد لاني آه، حسيت ان المسلسل شدني مره تانية تمام وابتديت اني في لحظه واحده انا كاني شفت كل حياتهم اللي فاتت في الحلقتين دول الاداء بجد بتاع آه، حنان وبتاع مريم اولا ملفت جدا طبيعي جدا حقيقي قوي يعني فاهم يعني مشاهدة وهي بتلعب مريم وهي بتلعب آسر ياسين آه.
كانت محلية أداء الاتنين كمان يعني أداء آسر بالظبط.
وأداء مريم كان بيعلى من صح.
ألعابها معاهم يعني وعلى فكره دي بقى كمان شطاره آه، آه، الفنان اللي جاي من خلفيه مسرحيه يعني حنان يوسف مثلا من خلفيه مسرحيه بتعرف تلعب ده قوي بتعرف ازاي ترمي الكيو و- و- والممثل اللي قدامها لو هو كمان شاطر وقادر يفهم دوت هتلاقي الاداء كمان بيعلى احسن وخاصه ان في صدق حقيقي يعني انت شايف فعلا شخصيه سحر بكل دوافعها في الكام مشهد اللي هي ظهرت فيهم شايف آه، آه، آه، طريقتها وردود فعلها على شخصيه مها اللي انا بصراحه بالنسبه لي مريم الخش قدمت اداء ممتاز ممتاز حقيقي حقيقي مشاهدة فعلا اللي كانت و- قدام المستشفى يعني جامدة جدا بصراحة.
ممتازه وفعلا حقيقي يعني يعني زي ما بيقولوا كده كانها يعني هي كانت تفوقت على كل الاداءات اللي في الحلقتين الاخرانيتين وتفوقت على كل أداءاتها اللي أنا فاكرها ليها بصراحه ده حقيقي فعلا ده حقيقي ف وبصراحه فعلا حقيقي الخط دوت يعتبر من اكتر الخطوط الجيده و... و... وحاسه ان هو جه في وقته يعني ولا وقت اسبق ولا وقت متاخر فاهم اللي هو احنا ايه جايين بنقفل حلقات في اخر حلقه كده بسرعه ولا هو جه بدري تحس ان انت بدرت بحاجه ملهاش معنى انت مش فاهمها لا هو فعلا جه في توقيت مظبوط جدا جدا والحوارات كمان بتاعتهم كانت جميله وفعلا كلها كلها احساس يعني فاهم في كده حاله من حالات الغنى اللي كانت موجوده في الحلقتين الاخرانيتين وفي المشاهد كمان بالذات بتاعتهم أه، حابب أقول حاجة ومش عارف إحنا اتكلمنا بقى عنها بتالي قبل الحلقة فكرة النهاية يعني في ناس كتير قوي مقتنعين إن أه، الشخصية بتاعت أه، آسر ياسين مروان اتجوز الاتنين وقعدهم في بيت واحد فأنا بصراحة مش مقتنع بالكلام ده هل هل, هل ده منطقي بالنسبه لك يعني اه بز...
على يعني هل ال character على اه يعني ال character ات اللي طالعه دي بز... الناس اللي كانوا قاعدين يتخانقوا ورايحين ل therapist و...
راجل هيتجوز اتنين بالظبط في ايه؟
و... وهيقعدهم في بيت واحد فيعني اللي هو لو مم.
حد فكر ان هم جابوا لها بيت قريب وبيربوا الاثنين يعني كل الكلام ده بالنسبه لي منطقي بس حاسس ان الناس راحوا في حته غريبه جدا بسبب مشهد واحد ف في رايي الكلام ده مش هقول لك منطقي مش عارف هقول لك رايك ليه ايه بصراحه في وجهه نظري هقول لك ليه في وجهه نظري عشان احنا دايما طول الوقت بنفكر جوه الصندوق او بنفكر بالبعد القيمي اللي المسلسل نفسه سام تحرر منه يعني مش قصدي ان هو بيدعو للانحلال انا مش قصدي كده خالص بس اللي قصدي عليه ان المسلسل نفسه في طريقه كتابته وصياغته للشخصيات وكل الواقع هو تحرر من من ال ال ال ال- يعني إيه المظاهر الشكليه اللي ممكن الناس طول الوقت بتحط بتأطر فيها الامور انا بصراحه ما- ما ف- ما فهمتش ده ابدا ولا وصلني نهائيا ان هم ان هو اتجوزها وال, وال ال ال ال يعني السيناريو الغريب ال- ال- اللي اتحط بشكل غير منطقي في وجهه نظري بصراحه انا فهمت ان هو عنده ولدين بيحبهم الاثنين بالظبط.
سواء ابنه ال- البيولوجي او ابنه بالظبط.
العادي يعني اللي رباه طول عمره يعني, يعني هم مش عارفين كلهم يستغنوا عن بعض وكلهم في نفس الوضع سواء ليلى الموضوع سواء طبيعي آه، ومنطقي الشخصيه بتاعت مريم الخشت كلهم عندهم ولدين مش عارفين يستغنوا عنهم يعني سواء مين ابنه ومين مش ابنه بالظبط يعني هو الموضوع عارف يعني دي ده, ده البعد المنطقي ده اللي انت بتقوله ده البعد المنطقي انما غير الغير منطقي ان احنا طول الوقت إن لا هو اكيد لازم يكون اتجوزها علشان مش عارفه ايه اولا هو هو هو الموضوع ابسط من كده بكتير هو عنده زوجته اللي هي ليلى والموضوع عادي وطبيعي و و وزي ما انت بتقول بالظبط هم اتنين اتحطوا او عيلتين اتحطوا في موقف آه، لازم يكون في تعامل معاه فالتعامل معاه هم بيتعاملوا معاه بشكل طبيعي ف يعني احيانا كتير بيكون مثلا ان الجمهور مثلا حابب ان هو يشوف حاجه معينه ي- يعمل تأويل معين كل واحد طبعا حسب ما هو شايف بس انا بالنسبه لي شايفه ان دوت امر غير منطقي خالص ويعني وبس من ضمن الخطوط كده اللي حسيت ان هو خط يعني منتمي لمدرسه هاني خليفه قوي هو الخط بتاع صاحبه ليلى اللي هي بيبدا مم.
يحصل بينها وبين مروان علاقه قصدي من مش مروان انا اسف حسن.
حسن حسن مم.
اللي هو احمد خالد صالح حسيت ان هو يعني احيانا هاني خليفه ممكن يجيب خط كده هو عايز يعرضه حتى لو هو تمام بيأثر في الاحداث بس هو في خطوط كده تحس ان هو عايز يكتشفها مع الناس هو بص هقولك على حاجه انا بشوف زي ما قلت في الاول هو فعلا بيتميز ان هو بيعرف قوي يقدم فكرة التباينات الخاصة بالنفس البشرية والإنسانيات بيعرف يقدم الشخصيات دي بدون ما يكون فيه صخب هو بيمررها بشكل ذكي ولا بيحاول يخليها كحشو حتى الخط ده ممكن في لحظات تحسي ان هو لو المسلسل ده اقصر من كده ممكن ما كانش موجود ممكن بس هو نشيله طول آه، طول ما هو موجود تحس ان هو برضه بيدي كده اثاره للاحداث مثلا حياه بيطرح حسن لك بت...
أفكار.
بت... بيحصل فيها حاجات كده يعني.
يعني انا شايفه كمان ان تاثيره على حسن مش زي ما تاثيره على صديقه آه، ليلى يعني الخط نفسه هو كانه بيوضح لك نموذج لواحده ست آه، ممكن يكون مثلا موجود بس ما حدش بيذكره كتير فاهمني و- وطريقه كمان التفاعل دوت جوه جوه البيئه بقى المجتمعيه الكبيره يعني فاهم الشكل بقى الهرمي لل- للبيئه المجتمعيه وال- والشكل الاسري المجتمعي اللي هو مثلا في علاقة حسن بنوها وتأثير وجود شخصية زي كده أصلا بأفكارها والتمرير الأفكار اللي بنشوفه على مدار الخط دوت وبشكل سلس جدا وذكي قوي وبسيط جدا وكمان في بعد إنساني لطيف يعني ما بس تقدرش هو تقول إن يعني الشخصية دي اللي وحشة قصدك بيه بتمرير الافكار عشان في ناس بتفهم يعني ان هو بيدي افكار خبيثه لا يعني لا، هو لا، بي...
خالص.
بيوضح لا الافكار يعني هو بتاعت مثلا لما الشخصيه كان مثلا بيتكلم مثلا كانوا مثلا الخط يعني هو هو او استفاض في دوت وكان مهتم بيه مساله مثلا تجميد البويضات هي نماذج موجوده في المجتمع بس مش بالضروره ان يكون الدراما او المجتمع في حد ذاته اصلا بيجي على ذكرها كتير ف وحتى دوت ظهر بشكل سلس بدون ما يكون في اي شيء زاعق بدون ما انت تحس ب- ب- ان انا قلقان انا مشمئز انا متحسس انا مش عارفه ايه فاهم اللي هو طول الوقت ان احنا عندنا حالات زي ما كده قالوا في الاخر ان الراجل اتجوز آه، مروان اتجوز آه، آه، آه، مها ديت فالف مبروك يا جماعه بس كل واحد في مخيلته الخاصه يعني طيب انا في حاجتين كده عجبوني في المسلسل اول حاجه حسيت ان هو فيه اهتمام جدا بالبحث في الامور الطبيه مش اي كلام فعجبني ده جدا منهم لدرجه ان احيانا كان ده بيكون يعني موتر اساسا لان حاله الطفل بتتدهور بطريقه مخيفه احيانا مم.
فكان عاجبني الموضوع ده وعجبني برضو اداء عمريكو كان لطيف يعني وبصراحه عرف يتعامل مع التحولات بتاعه المرض وكده فده شيء لطيف برضو منه قوي يعني معاك جدا وبصراحه حاسه فعلا انه في شيء من المنطقيه بقى وال- والواقعيه فعلا هنا في النقطه دي مع المسلسل ان هو بيتكلم مثلا عن فكره المتغيرات الطبيه آه، والتحولات السريعه اللي بتحصل ده شيء في حد ذاته مهم جدا لان احيانا كتير احنا بنشوف مثلا اعمال بنحس وكانها هي بعيده كل البعد يعني هو ممكن مثلا بيكون بيدور في اطار طبي بس احنا مش فاهمين حاجه فاهمني ويا اما بتت- بتتقال ال- ال- ال- الحاجات بشكل آه، جامد بلا معنى يا اما ما بتتقالش خالص هنا احنا بنشوف فيه لا تعامل معاها بشكل طبي مظبوط بيتم برضو ذكرها بشكل مفهوم الناس تبقى فاهماها وبرضو آه، بشكلها الطبيعي الاداء بتاع آه، آه، سليم يوسف اللي هو كان عامله عمر آه، او اللي هو سليم يوسف اللي عامل دور عمر هو لا كان بصراحه برضو بالنسبه لي اداء لطيف الاطفال اصلا بشكل عام في المسلسل كله كويسين قوي اختيار الاطفال الكاستنج كله اساسا للاطفال كان قد ايه حلو و... وتحس ان انت آه، آه، كأن انت تعرفهم يعني في كده حاله من حالات الحميميه هم جايبين اطفال كمان ملامحهم مؤثره ادائهم مؤثر حتى لما بيكلموا الكلام الطبيعي بتاع الاطفال اللغه نفسها الكلام ما بينهم وده برضو نقوله للكتابه ده يحسب ليها ان الحوار للاطفال كان بصراحه كمان جيد جدا وبيعبر كمان عن حالتهم الشعوريه والازمات اللي ممكن الطفل يكون بيمر بيها لما مثلا يحس ان في ازمه او خناقه في البيت او كده ده حقيقي انا اعتقد ان انا خلصت كلامي عن المسلسل مش عارف في حاجه عايز تقوليها ولا لا يعني انا لو هقول حاجه هقول ان هو مسلسل اجتماعي من الدرجه الاولى آه، ممكن كان يبان شويه ان هو مش شبه رمضان بس بصراحه اثبت نفسه برضه يعني بشكل عام واظن ان هو كمان قابل للمشاهده مره واثنين وثلاثه واكتشافه شويه بشويه يعني ده حقيقي آه، بما ان احنا وصلنا للاخر آه، لازم اشكرك جدا يا امنيه عملنا مجموعه حلقات يعني في ظروف آه، الوقت فيها كان ضاغط شويه في بعض الاحيان فشكرا جدا جدا واكيد هنعمل حاجات تانية على مر السنه بقى لحد رمضان الجاي ان شاء الله بجد انا بصراحه اصلا مستمتعه جدا واتبسطت قوي وحاسه كمان ان كل اللي احنا عملناه يعني كمان في ردود فعل اساسا حلوه قوي على الحلقات وده بصراحه بسطني جدا آه، وبالظبط هنكمل ان شاء الله لسه في مفاجآت بنحاول كده نعملها فلحين يعني آه، من دلوقتي رمضان الجاي آه، فبصراحه مبسوطه وان شاء الله تكون الحاجات لطيفه وتعجب الناس ويقولوا لنا بقى رايهم فبدون سابق انذاره في ال- كمان المسلسلات الحلقات اللي فاتت الحلقات اللي فاتت متاحه على كل منصات الاستماع هنستنى رايكم فيها وفي بدون سابق انذار اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم وحلقات رمضان عجبتكم ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه